سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم سهم الحق الحق على الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم سهم الحق الحق عالكذب والشبهات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة السهم أسأل الله جل في علاه أن يجعله عملا خالصا لوجهه تعالى أسأل الله جل في علاه أن يخلصه من كل شائبة أن يخلصه من الحقد ومن الحسد ومن النفاق ومن الرياء ومن الكبر ومن السمعة ومن الشهرة اللهم يا رب اجعله سهما في الخير اللهم يا رب اجعله سهما لكل فقير لكل محتاج لكل مسكين لكل ضعيف لكل مريض من أبناء هذه الأمة اللهم يا رب إنك تعلم أننا فانون وتعلم يا ربي ونحن نعلم أيضا أن الأموال زائلة وأن الصحة زائلة وأن الأعمار زائلة وأن كل شيء زائل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أيها الإخوة المشاهدون استحملونا في هذه الحلقة والحلقات بقى اللي جاية إن شاء الله لأن هتبتدي في نفس الوقت من كل أسبوع من يوم الجمعة هنبقى معاكم كده على مدى ساعتين أو ساعتين وشوية كل يوم جمعة فخلوها كده لله يعني خلوها ساعتين لله سبحانه وتعالى بعيد عن السياسة وبعيد عن الكلام وبعيد عن الدردشة اللي ملهاش لازمة اللي احنا بنسمعها دايما وبنشوفها في بعض البرامج ولا نقول طبعا كل البرامج يعني خلونا كده نعيش ساعتين للخير الناس محتاجة يا جماعة كتير انا والله سبحانه وتعالى سبحان الله التليفون ما بيبطلش ليل ولا نهار ناس بحس في ناس فقراء جدا في ناس ضعفاء جدا في ناس مساكين جدا من أبناء هذا البلد محتاجين إلى ان الإنسان الغني الإنسان الذي حباه الله سبحانه وتعالى نعمة الغنى ونعمة الثراء ونعمة الصحة ونعمة المال ونعمة المنصب نعم كبيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها عليك لذلك يا أخي الحبيب لازم انك انت تتصدق من مالك وتتصدق على صحتك تتصدق على اولادك علشان الاولاد دول يطلعوا ناس كده اسوياء وناس صالحين تتصدق على زوجتك الإنسانة الإنسانة الصالحة علشان تطيعك كده وتبقى إنسانة مطيعة ليك وإنسانة بتحترمك يا أخي الفاضل والله العظيم كل ما الإنسان بيقابل ناس من الأغنياء والأثرياء الصالحين بحس إن هم قلوبهم مطمئنة جدا يعني بيتصدق كده يعني على رأي اللي بيقول يعني ينفق بيمينه بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه كده معاه فلوس وبيتصدق بيها وفرحان ومبسوط قوي وفي ناس كده عاملة الموضوع دوت قضيتهم يعني يقول لي يا محمد والله أنا الصبحية مثلا رايح مستشفى علشان في هناك كده عمليات هعملها على حسابي يقول لي يا محمد مثلا أنا رايح دار ايتام علشان في هناك شوية شغل هناك احنا بن بنرمم كده في الدار وعندنا شوية مصالح هناك مصالح شايف بيعتبر ان ده مصالح في عندنا مثلا بعض الفقراء اللي احنا رايحينهم علشان نزورهم علشان بنعمل لهم شنطة كده كل شهر الشنطة ديت بتسعدهم شوية والشنطه دي عباره عن ايه شويه زيت على شويه سكر على شويه دقيق على آه، واخد بالك فشويه حاجات بسيطه ب 50 جنيه او 60 جنيه احنا آه، بنعملها لهم بيبقوا حاسين بسعاده آه، شديده جدا جدا آه، لما بيتصدقوا على الفقراء بيعملوا عمليات للمرضى بيشوفوا آه، يتامى بيشوفوا انسانه آه، يعني ارمله آه، بتجري على آه، يتامى و- وغيره وغيره آه، ان شاء الله كده يا ربي تكون حلقة ممتعة آه، احنا فيها وصال خير آه، بمعنى ايه بمعنى, بمعنى ان احنا بنوصل اهل الخير بمن يستحقون الخير آه، تعالوا كده مع بعض نشوف نقاط فوق الحروف
سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى
آه، النهاردة إن شاء الله في السهم يا رب اجعله سهما للخير دائما آه، في معانا فقرتين آه، فقرتين مهمين جدا والفقرتين لأهل الخير زي ما أنا قلت في آه، المقدمة الفقرة الأولى آه، إحنا آه، كما تعلمون آه، عملنا الحمد لله رب العالمين قبل كده آه، عشر عمليات زراعة قوقعة للأذن ودلوقتي نحن بصدد عمل عشر عمليات أخرى في خمسة منهم آه، اتعملوا وفي خمسة إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي آه، هن هنروح وهنتابع وهنصور ونصور الخمسة اللي اللي باقيين وده إن شاء الله ضمن سلسلة بإذن الله تبارك وتعالى لزراعة القوقعة لأن موضوع القوقعة موضوع يا جماعة موضوع في غاية الأهمية ليه؟ أصله بيخص طفل مش بيخص حد كبير وكون الموضوع يخص طفل عنده ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين ست سنين سبع سنين طفل حبيبي الطفل ده حبيبي وحبيبك وحبيبنا كلنا الطفل ده الاطفال دول فلذة اجدادنا احنا ايه من غير ال- من غير الاطفال اطفالنا ابنائنا إيه ال- الاطفال الصغيرين دول لما الطفل الصغير يطلع كده لا بيسمع يا حبيبي ولا بيتكلم كمان يعني حاجة بتبقى تقطع القلب تمزق قلب كل إنسان لذلك العلم الحديث آه، تطور جدا لدرجة أن هذا الطفل الصغير اللي لا بيسمع ولا بيتكلم وقد يكون إيه جميل جدا خلقة تبارك الله ومع ذلك لا بيسمع ولا بيتكلم يعني إنسان آه، طفل ولذلك إحنا متعاطفين جدا جدا مع الأطفال الصغيرين دول ده هيكون ال- ال- الفقرة الأولانية وهتتمتعوا بيها كتير إن شاء الله وهتكون نتيجة لعملكم والخير اللي انتوا بتبذلوه بارك الله فيكم الفقرة الثانية في مستشفى آه، خيري آه، في محافظة السويس مدينة السويس نفسها المستشفى ديت بتنقسم إلى قسمين في قسم للحضانات عارفين حضانات الأطفال الصغيرين المبتسرين اللي هم محتاجين إلى حضانة ضروري علشان يعيش يعني طفل يا بين الحياة والموت فبيتحط في الحضانة علشان الطفل دوت يعيش القسم الثاني محتاجين بقى إلى آه، تشطيب ومحتاجين إلى آه، جهود أهل الخير هنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى آه، عن هذا الموضوع على مدى طبعا معانا آه، ال- الوقت كله آه، في الفقرتين دول خلينا كده آه، نبتدي الفقرة الأولى بتاعتنا احنا رحنا آه، مستشفى آه، القاهرة الفاطمية وأنا بالمناسبة وعلى الهواء مباشرة آه، بوجه التحية أولا لأهل الخير اللي اتبرعوا لنا علشان آه، الأطفال دول يسمعوا ويتكلموا ويبقوا صحيح قرة عين آه، آبائهم وأمهاتهم ويبقوا قرة أعيننا يعني ممكن الطفل دوت اللي هو دلوقتي لا بيسمع ولا بيتكلم ممكن بكرة إن شاء الله بسبب العملية ديت يسمع ويتكلم ويبقى دكتور ممكن يبقى مهندس ممكن يبقى صحفي ممكن يبقى إنسان له قيمة كبيرة تاجر إنسان له قيمة كبيرة مدرس أستاذ جامعة صحيح والله آه، بعد كده فإحنا آه، هنشوف معانا آه، اللي إحنا العمل الكبير اللي عملناه في مستشفى القاهرة الفاطمية وطبعا آه، بنشكر جدا آه، الأستاذ دكتور أحمد هجرس مدير عام مستشفى القاهرة الفاطمية اللي بيشرف على هذا العمل وبيرحب بينا جدا وبيهيئ لنا العمل حقيقة وبياخد يعني بيدينا من وقته وبنشكر كتير أستاذنا وعالمنا اللي بنفتخر بيه الأستاذ الدكتور أيمن الكحكي اللي هو عمل عمليات القوقعة تعالوا كده نشوف هذا التقرير سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين الوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات آه، عملية القوقعة آه، عملية كبيرة وبتحتاج إلى آه، مراحل آه، وموضوع السمع والتخاطب والنطق آه، موضوع يعني ليس هينا آه، ومش موضوع آه، آه، سهل أبدا لذلك آه، النهاردة إن شاء الله آه، هيكون آه، معايا الأستاذ دكتور هشام طه أستاذ مساعد السمعيات جامعة عين شمس أنا دكتور اهلا وسهلا منور يا دكتور آه، دكتور اكيد مشكله ضعف السمع مشكله كبيره وخطيره واحنا بنلاحظها يعني من الحالات آه، اللي بتتعرض علينا آه، فيا ريت يعني آه، تقول لنا هذه المشكله آه، حجمها قد ايه آه، في مصر طبعا هو حجم المشكله في مصر آه، كبير هو عالميا المفروض كل خمس آه، كل- كل خمسة في الألف من الأطفال اللي بيولادوا بيبقى عندهم مشكلة في السمع في مصر ممكن العدد يبقى أكثر من هذا العدد لأسباب مختلفة منها زواج الأقارب وده منتشر جدا خصوصا في المحافظات آه، الو- الوجه الإبلي وال- وفي يعني في بعض المناطق في زواج أقارب بكميات ب- بنسبة عالية جدا آه، برضو في بعض الاست- آه، الأطفال بيبقوا عندهم ضعف سمع نتيجة الاستخدام الخاطئ لبعض المضادات الحيوية دي بنشوفها كتير او ارتفاع في درجة الحرارة او الامراض ال- ال- ال- الفيروسية اللي بتؤثر على عصب السمع ودي منتشرة برضو في مصر كل الاسباب دي بتؤدي الى ضعف السمع فممكن النسبة في مصر تتعدى نسبة ال 3 ل 5 في الألف يعني دي نسبه كبيره يا دكتور هشام أكيد طيب يا دكتور يعني آه، اكيد يعني تشخيص الحاله آه، في وقت مبكر آه، ليه اهميته فنعرف يعني اهميه تشخيص الحاله عشان بس يعني آه، لما اول ما الاب او الام يحسوا بال- بالموضوع دوت يعني آه، يبادروا بانه يعرضوا ابنهم او بنتهم على الطبيب ايه بقى وسائل تشخيص الحاله واهميه تشخيصها آه، في مرحله مبكره يعني تمام هو مبدئيا نحب يعني نقول ان هو مفروض مفروض في, في, في, في الدول المتقدمه مفروض بيتعمل حاجه اسمها المسح السمعي للاطفال حديث الولاده يعني الطفل اول ما بيتولد بيتعمل له زي مسح سمعي بقدر اعرف اذا كان عنده مشكله ولا لا طبعا ما عندناش الامكانيات ان احنا نعمل ال- الموضوع ده في مصر على مستوى كل الاطفال المولودين وبالتالي آه، طبعا آه، ب- ب- الطفل بيتولد بيبقى عنده مشكله هنستنى لما طبعا المفروض ما نستناش يعني بس بتبتدي الام تلاحظ ان الطفل ما بيستجيبش للاصوات آه، لو مرحله اكتر من كده هيبقى في تاخر في نمو اللغه آه، فطبعا هتبتدي ت- تدور على المشكله طبعا احنا المفروض ما نعملش كده بس احنا ما- مع الاسف الشديد ما عندناش الوسائل لسه ان احنا نطبق آه، المسح السمعي لكل الاطفال حديث الولاده في مصر يعني دكتورة أكيد في preparing أو في إعداد يعني لعملية زراعة القوقعة آه، يعني زي ما أنا قلت في المقدمة هي عملية كبيرة فعلا ولا إيه يعني؟ ولا أنا مكبرها لا هي عملية التأهيل الحقيقة التأهيل باستخدام الجهاز ده يعني هي عملية طويلة ما هياش صغيرة ليه؟ لأنها بتبتدي من أول اختيار الطفل لغاية التأهيل يعني مرة بالعملية ومرة بتركيب الجهاز وبعدين تأهيل آه، بعد العملية لمدة ما تقلش عن سنتين عشان نقدر نضمن ان الطفل فعلا يستفيد بالجهاز ويبتدي بقى مع الرحل اللي هي آه، آه، كويسة بالنسبة للكلام والنطق وكده يعني دكتورة أنا عايز أفهم حاجة إنه صحيح زراعة القوقعة يعني شيء حديث في الطب مش كده برضو يعني هو ولا من زمان لا، هو هو طبعا بقاله مش اقل من 20 سنه واحنا في مصر مثلا في جامعه عين شمس مبتدئين ومن 94 احنا بقالنا فتره بنشتغل هو بس الفكره ان الوعي بالنسبه لمشكله السمع ابتدت تتحسن شويه في مصر وابتدت الناس تعرف ان في حاجه اسمها زرع قوقعه وانها عمليه مكلفه وان هم لازم يساعدوا علشان الاطفال دول يوصلوا للاجهزه المناسبه ليهم انا بقى في المساعده يعني اهم حاجه عندنا في برنامج السهم موضوع المساعده عشان الناس بس يعني اهل الخير آه، يعرفوا ان الموضوع محتاج الى فعلا آه، تضافر جهود يعني جهود اهل الخير جهودنا احنا جهود حضراتكم آه، يعني مش واحد بس زي ما بيقولوا ايد واحده ما بتسقفش يعني فبالنسبه للتكلفه و- و- والمساعده وكده يا ريت حضرتك بقى هيبقى كلامك مهم عننا هو آه، مبدئيا طبعا الجزء الاولاني اللي هو اختيار الطفل الاختيار الطفل ده آه، بنتعمل ب- ب- دكتور سمعيات مع دكتور تخاطب بنشوف الطفل ده هل هو المعين السمعي اللي كان لابسه قبل كده اللي هي السماعات العادية مناسبة ليه لاكتساب اللغة ولا لا طبعا في أطفال بيبقى مش مناسبة ليهم وخصوصا الأطفال اللي بيبقى عندهم نقص السمع شديد جدا فدول هيمروا في الفترة الأولانية بالتشخيص واختيار الطفل ده هيدخل بعد كده لما نقول اه مناسب ليه زرع القوقعة بنبتدي نختار طب أنهي نوع من زرع القوقعة وبعدين نبتدي نوجهه ان هو يبتدي يعمل الجراحة الجراحة دي مهمة جدا خطوة مهمة آه، طبعا كل ده معلش انا مش هقطع يعني م- مش هقطع حضرتك لكن انت قلت لي حاجه يعني لازم اقف عندها في بتقولي اي نوع من القوقعه يعني في انواع القوقعه فجديده علينا يعني يا ريت.
أجهزة في كذا جهاز منتشر هم احنا اللي في مصر موجودين هم نفس الوكلاء بتاعة الأجهزة العالمية كلها يعني موجود عندنا أربع أنظمة من الأجهزة في مصر آه، بنختار أني واحد مناسب ليه وطبعا كل جهاز بيبقى ليه البسيط منه والمتقدم منه على حسب طبعا حالة الطفل وكده الجهاز الصناعي ولا طبيعي الجهاز ده حاجة إلك القوقعه يعني صناعيه قوقعة إلكترونية عبارة عن قطب بيتحط جوه الودن يعني هو خالص ملوش دعوة ب... بأن هو يتنقل مثلا من شخص تاني لا ده ده جهاز إلكتروني بيستخدم في جزء منه داخل الودن وفي جزء منه خارج الودن كنا بنتكلم في التكلفه طبعا التكلفة بتاعة تشخيص الطفل والجراحة وتأهيل تركيب الجهاز وتأهيله لمدة سنتين في مكان متخصص ده تكلفة مش طبعا ما بتقلش أبدا عن نقول 150 ألف م- في الحدود دي ما بتقلش عن كده لأنه طبعا الحاجات دي مكلفة الجهاز نفسه غالي جهاز في حدود يعني أقل حاجة في حدود حوالي 80 ألف أو حاجة زائد بقى التشخيصات وزائد تظبيط الجهاز والتأهيل بياخد وقت كتير ومجهود كتير وبيتعمل على مستوى من اخصائيين متخصصين ومتدربين في جهاز زرع القوقعه بالذات يعني مش اي طفل آه، سمع ولا اي طفل عنده تخر- تاخر في اللغه ينفع انه الاخصائي يعمل له تاهيل يعني بيبقى فيه اخصائيين معينين متدربين بطريقه معينه علشان يقدروا يتعاملوا مع الاطفال دول فيجيبوا النتيجه احسن نتيجه ممكنه بالنسبه للجهاز دكتور وفاء آه، طيب آه، يعني زراعة القوقعة بتتم عملية آه، جراحية وبتزرع القوقعة للطفل لكن الطفل بينطق بعدين بعد قد ايه او ايه اللي بيحصل طبعا هو كل طفل مختلف عن التاني مفيش عندنا سكيم يعني ما عندناش خريطة نقول ان الطفل ده بعد مثلا ست شهور يبتدي يقول الكلمات الفلانية بعد سنة يقول الكلمات الفلانية كل طفل مختلف عن التاني لان احنا طبعا مش بنسمع بالودن فقط يعني في وصلات ما بين الودن والمخ فوق فكل طفل مختلف عن التاني بتعتمد على نسبة ذكائه على نسبة آه، آه، انتظامه في التأهيل على نسبة ال- الوعي بالنسبة لأولياء الأمور ازاي بيلبسوا الجهاز ازاي بيتأكدوا ان هو جهاز مظبوط فين بياخد التدريب بياخد تدريب شكله ازاي فاحنا بنقول السنتين دي نقدر ن- نأهله لغويا انه يدخل المدرسة بعد كده دي المهمة بالنسبة لنا لانه الاطفال كل ما قلنا في السن بتاع تركيب زرع القوقعة كل ما النتائج كانت احسن فلما ناخد طفل مثلا عنده سنتين سنتين ونص نبتدي التأهيل بتاعه ياخد سنتين قبل المدرسة الحقيقة بيجيبوا نتائج كويسة وبنقدر نتدخل ونساعدهم في في ال- الجزء بتاع الدراسة كمان شكرا جزيلا آه، استاذ دكتورة وفاء الخولي استاذ السمعيات بجامعة عين شمس شكرا جزيلا موضوع التخاطب آه، موضوع في غاية الأهمية وفي دكاترة متخصصين علشان التخاطب ليه؟ لأنه آه، عملية زراعة القوقعة آه، زي ما أنا قلت بتتم على مراحل في مرحلة في غاية الأهمية بالنسبة للقوقعة احنا مش متخصصين لكن آه، الدكاترة المتخصصين قالوا لنا هذا الكلام ان موضوع التخاطب في غاية الأهمية علشان ازاي الطفل ينطق
آه، هو أحب أقول إن الطفل بعد ما بيتم زراعة القوقعة ليه هو بيبتدي شوط طويل قوي من عملية التأهيل التأهيل بيبدأ الأول ببرمجة الجهاز اللي اتحط له يعني هو أهل دايما بيبقوا متوقعين إن أول ما القوقعة تتزرع له هيبتدي بقى يسمع هيبتدي يتكلم هيبتدي يعمل كل حاجة لا هي العملية بتبتدي بأول بعملية برمجة للجهاز دهوت ويتم تظبيطها بوضع خريطة على الجهاز بتاعه علشان يتلقى أحسن صوت ممكن ي- يستفاد بيه الطفل علشان عملية الكلام ودي بتبقى خطوات معينة بالتعاون مع دكتور السمعيات ودكتور التخاطب عشان يوصلوا لأحسن خريطة بي- بتتم بيها عملية التأهيل لكل طفل ده ودي ما بتبقاش خريطة ثابتة بتبقى خريطة مختلفة من طفل للطفل وعشان كده أهمية ال- الدور الثنائي أو التيم الفريق اللي بيشتغل مع بعضه من طبيب سمعيات وطبيب تخاطب في عملية التأهيل دهيت للتظبيط ده هو فأو أول ما بيتم ال- وضع الخريطة المناسبة للطفل ده بيبتدي يخش في عملية التأهيل التخاطبي الطفل ده أول مرة يتعرض لك- للصوت أول مرة يسمع تقريبا حتى إذا كان لابس سماعة في فترة ما قبلها الصوت اللي جاي جديد دوت مختلف خالص عن الصوت اللي كان بيسمعه ولذلك احنا كأن بنبتدي من حاجة مفيش خالص آه، بيبتدي الطفل يتعلم الأصوات البسيطة خالص في ال- في البيئة اللي حواليه بيبتدي يس- يفهم إن في حاجة اسمها كلام وإن الكلام ده له معنى وله دلالات وبيبتدي يعرف إن هذا الشيء اسمه ألم وبالتالي ي- يمثل بهذا الشيء فكل المعاني ديت لازم تبتدي توصل للطفل في صورة احنا دايما بنعتمد على إنها لازم تكون طبيعية خالص ما تبقاش عملية تلقينية ما تبقاش عملية آه، قول كذا دي كذا قول دي كذا فالعملية دي لازم تتم بالتدريج خالص وبشكل طبيعي علشان الطفل برضه يتلقى الكلام ويفهم ان الكلام هو عبارة عن حوار مش عملية حفظ وخلاص آه، بنبدأها الكل دهوت فعلا ب- بتأهيل سمعي للأطفال دول التأهيل السمعي دوت بيمر في خطوات ان الطفل مميز الصوت ولا مش مميز الصوت الصوت دوت بتاع صوت طبلة ولا بتاع صوت آه، شخشيخة بتعمل آه، الصوت ده اللي سمعه ده صوت طيارة ولا صوت قطة بتنونو فبنعمل عملية تمييز للأصوات اللي الطفل بيسمعها في ال- في البيئة بتاعته بعد كده بنميز بين أصوات الكلام المختلفة فالطفل بيتعرض لأن هو يفرق ما بين أصوات اللغة المختلفة اللي موجودة في اللغة زي الأصوات المتحركة الأصوات الساكنة بتاعة اللغة هل ابتدى يفرق ما بينها ولا ما ابتداش يفرق ما بينها دي بتتم في عملية التأهيل ولما بنحس في اي حاجه بنرجع لدكتور السمعيات نقول له الحق مش سامع كذا الحق مش سامع كذا وبالتالي العمليه دايما متكامله ما بيننا وما بين بعض بعد كده بنخش على تأهيل اللغة زي ما قلت لحضرتك دلالات الكلام الكلمة دي معناها ايه الجملة دي تمثل ايه السؤال ده معناه ايه وارد عليه على ايه فالعمليه دي زي ما قالت الدكتوره وفاء قبل كده آه، بتاخد فتره طويله ما هياش سهله كلما كان عمر الطفل صغير كل ما كانت اسهل بكتير لان احنا عندنا في حاجه اسمها ليونة المخ لاستقبال الحياه دي زي بالظبط ما الطفل بيتعلم لغه تانية دايما نقول إيه، يتعلمها بدري بيتعلمها اسهل من لو كان كبير بالتالي اللغه الام بتاعتنا كل ما كان الطفل صغير بيتعلمها بمنتهى السهوله عن لو عملها وهو كبير وعشان كده اهميه دي اللي بحاول ابرزها قوي يعني اهميه التشخيص المبكر للحاله واهميه التدخل المبكر للحاله يعني بسرعة جدا لو حسينا ان الطفل مش مستفيد من السماعة بتاعته لازم يلجأ على طول للخطوة اللي بعديها اللي هي زراعة القوقعة وللأسف هي دي اللي بيدوخ الأهالي فيها قوي كتير لأن نظرا لغلو ثمن الجهاز عن السماعات فرق شاسع ما بين ده وده فأول ما بيبتدوا الخطوات ديت بتبقى بالنسبة لهم كارثية وأحيانا بتاخد منهم سنة أو سنتين لحد أولا ما يوصلوا إن هم محتاجين ده ثانيا لحد ما يجمعوا الفلوس اللي هم يجيبوا بيها هذا الجهاز وبعد كده يكتشفوا ان هذا الجهاز له مشاكل تانية وحاجات تانية آه، مصاحبة ليه وحاجات هيغيروها وأسلاك هيغيروها بعد ما يتمها ودي مكلفة جدا وهنا بنقول فعلا أهمية أن هذا الطفل يا إما هيبقى قادر يا إما هيبقى محتاج مساعدة جليلة وشديدة علشان يستمر في العملية دي أول ما العملية دي تمشي شوية الدنيا بتمشي الطفل بيلاقي نفسه خلاص أهل آه، لان هو يخش المدرسه ان هو يعمل كده ومن ضمن الخطوات دي هي خطوات التخاطب برضه احنا في المركز اللي هو بتحول له المستشفى الفاطميه الحالات دي عشان تعمل فيها التاهيل بنعمل عمليه حاجه بنسميها تاهيل ما قبل المدرسه يعني احنا بنقول ان كل طفل لابد يعدي في المرحله اللغويه ديت ويكتسب اشياء لغويه معينه لحد ما يقدر يكون يخش المدرسه عشان يبقى داخل فاهم لان احنا الاطفال دول بندمجهم مع الاطفال الطبيعيه احنا مش عايزين في النهايه نعمل ده كله ونكلف ده كله وبالتالي يتحولوا للغه اشاره في مدارس الصم والبكم فبالتالي احنا بن... الهدف في النهايه ان هم يخشوا المدارس العاديه جدا مع الولاد ويتواصلوا معاهم بشكل طبيعي وبالتالي ده له مردود عالي على اه، اجتماعياتهم وعلى نفسياتهم وعلى كده آم، عايزه اقول ان في الاهل ليهم دور كبير قوي الاهل بيختلفوا قوي ال- ال- الاهل المتعاون غير الاهل اللي عمل حاجه وسابها وخلاص وبيفتكر الزمن هيعالجها لا الاهل ودايما احنا برضو من البرنامج بتاعنا الذي لا يتجزا ولا ينفصل عن عمليه التاهيل اللي احنا بنعملها ان احنا بنجيب الاهالي كده ونفهمهم انتوا دوركم كذا في البيت احنا علينا مناهج معينه احنا علينا آه، بروتوكول معين بنعمله انتوا دوركم ان انتوا تراجعوا وتراجعوا وتراجعوا وكلما كان الأهل متعاون وبيشتغل مع الطفل كل ما كان ده مردود برضه على الطفل عالي جدا
بارك الله فيك شكرا جزيلا يا دكتوره منى آه، الاستاذ دكتوره منى حجازي استاذ امراض التخاطب بجامعه عين شمس شكرا جزيلا آه، زي ما حضراتكم شايفين احنا في غرفه العمليات في مستشفى القاهره الفاطميه وبنحضر مع الاستاذ دكتور ايمن الكحكي آه، عمليه زراعه قوقعه لاحد المرضى آه، دكتور يعني التحضير بيكون ازاي يا دكتور
آه، ولا حاجة هو العام بيجي الأول يشتكي من ضعف السمع أو أهله زاويه يقولوا إن هو ما بيستجيبش للأصوات فأول حاجة بنعمله فحص سمعي أثناء التخدير البسيط كده دواء بيشربوه عند دكتور السمعيات وبنعمل له رسم مخ رسم قياس سمع بالكمبيوتر وعلى حسب النتيجة في الغالب في بعض الحالات زي الحالات اللي معانا ديت بيطلع إن مفيش أي استجابة للسمع وفي ضعف سمعي تام اللي هو صمم كامل وعلى ضوء يبتدي نعمل فحوصات اخرى بنبتدي نعمل اشعاعات مقطعيه لعظام الاذن رنين مغناطيسي على العصب السمعي نطمن ان الاذن الداخليه والوسطى متكونه والخارجيه كذلك ونطمن ان ال- قوقعه الاذن موجوده ومش مغلقه على نفسها بحيث نقدر ندخل فيها الالكترود اللي هو السلك بتاع غازه القوقعه ومن خلال رنين مغناطيسي بنطمن ان العصب السمعي موجود في مكانه متكون لان بعض الاطفال كعيوب خلقيه ان العصب ما يكونش موجود الدكتور بيحس ان عمليته نجحت ازاي ان الطفل يخش يقول له ازيك يا دكتور وحشتنا بس يعني بعدين بعدين اه لكن في الاول ان الطفل يخش ت- تسقف تعمل صوت عالي يلتفت آه، دكتور السماعات هو اكتر واحد او اول واحد بيلاحظها ان هو اول ما يشغل الجهاز ان هو اللي بيشغل ال- بيحط الجزء الخارجي وبيشغل الجهاز بيعملوا زي خريطه على الكمبيوتر ويشوف نقط السمع الاحسن ويحسنها او يرفع من قيمه ال- الكهرباء اللي ماشي في السلك لنقط معينه ومن خلالها اول ما بيحط الجهاز ت- ت- الطفل يعيط اول ما يعيط يعني ان هو سمع بيحس ان العمليه نجحت دلوقتي آه طبعا هو بيبقى اول مره يسمع صوت في حياته فبيخاف فبيبكي يعني بقول انتوا وشكم حلو عليا النهارده لان دي ثالث حاله نعملها النهارده والحاله دي الاناتومي بتاعها التشريح بتاعها آه، يعني كما هو يجب وكما هو نعلم لكن في بعض الاحيان بيبقى فيه زي عيوب خلقيه في التشريح بتاع الاذن الوسطى فمدخل العمليه بيبقى صعب شويه فبيبقى محتاج ان الجراح على درايه بال... إيه، كويسه و- ومتمكنه من التشريح اولا ومن التشريح لما بتاع الاذن الوسطى لما يكون على غير المعتاد ثانيا عشان يقدر يوصل لمكان إيه، القوقعه والمكان اللي بيدخل فيه غرس القوقعه من غير ما يتسبب لمضاعفات للمريض فانا بقول وشكوا حلو لان الحالتين اللي قبل- اللي قبل الطفل ده كان التشريح بتاعهم صعب شويه لكن الطفل ده الامور ماشيه ظريفه والله ربنا عالم يا دكتور احنا متعاطفين معاهم قد ايه يعني وشكوا حلو علينا يعني الله يخليك يا دكتور انت ايدك ما شاء الله فيها البركه ما شاء الله الله يخليك ميرسي ميرسي شكرا دي القوقعه اللي في ايد حضرتك دي دي القوقعه
بتتكون من ايه يا دكتور؟
عبارة عن آه، يعني ريسيفر اللي هو مستقبل للإشارات الكهربائية من الجهاز الخارجي والجهاز الخارجي دوت بياخد أصوات الكلام وبيحولها لموجات كهربائية وبينقلها من عن طريق الجلد للسلك اللي احنا شايفينه دوت والسلك دوت بينقل الاشارات الكهربائيه لسلك طويل اللي احنا بندخله جوه غرزه القوقعه وعلى حسب بقى القوقعه من القاعده لل- للقمه بتاعتها بتختلف الذبذبه من ذبذبه عاليه لمتوسطه لمنخفضه وبالتالي السلك ده بيبقى فيه زي بوينتس نقط كده لإثارة الأعصاب وبرضه بتعتمد على الذبذبات المختلفة من عالية لمتوسطة لمنخفضة طيب تفضل يا دكتور تفضل التوفيق يا رب
ودوت ال... السلك اللي احنا بندخله جوه غرزة القوقعة ده اجنبي طبعا يا دكتور النمسا اه مفيش عندنا لسه تصنيع الجهاز ده ولا عندنا ولا عند غيرنا هم ثلاث ولذلك غالي دكتور ايمن انا عرفت برضو ان هو انواع يعني حسب الجوده يعني في في رخيص وفي وفي جيد ومتوسط وممتاز وكده كلهم ممتازين لكن هي بتختلف على كمية الإشارات اللي طالعة وسرعتها وعددها في الثانية لكن واقع الأمر في النهاية اللي ركبوا الأطفال اللي ركبوا أجهزة في الثمانينات اللي هي كانت لسه في البداية قوي برضه بيسمعوا بيتكلموا فهو اه أحسن أسرع أحدث لكن في النهاية آه، العامل الأساسي قبل نوع الجهاز السن قبل ثلاث سنين الاستمرارية في دروس التخاطب آه، المثابرة بتاعة الوالدين في تعليم الطفل الحاجات دي أهم من نوع جاز طبعا كل ما النوع أحسن كل ما الدنيا بقت يمكن أسهل شوية أسرع شوية لكن ما بتفرقش كتير أوي اللي بيفرق فعلا زي ما بقول لحضرتك السن قبل ثلاث سنين المستوى معدل الذكاء بتاع الطفل دي حاجة خلقت ربنا ملهاش علاقة بال استمرار التخاطب واستمرار التخاطب والمثابرة بتاعة الوالدين اتفضل يا دكتور
طرق كثيرة لتثبيت الغرسة عن طريق عمل زي السرير في عظام الجمجمة وتثبيتها فيها لكن بواقع خبرتي الشخصية أنا إن الأطفال آه، سمك العظام بتاعة ال- آه، الرأس الجمجمة بتبقى رفيعة قوي فأول ما بنحاول نعمل السرير في العظام إن إحنا نحفر زي مكان تنام فيه أو تدخل فيه الغرسة بنلاقي نفسنا وصلنا على طول للأم الحنية اللي هي مغطية مغلفة للمخ فبالتالي من وجهة نظري ده زي تضييع وقت مش محتاجين نعملها بالطريقة اللي أنا بثبت بيها دي نتائج الحمد لله كويسة أوي ومع نمو الطفل طبعا ونمو ال- الجسم بيبقى حتى من- هو يجي يجي المريض خايف لحسن يتخبط فيها فبقول له هي مش شغله من عينيه يعني ما خ... يعني زي ما هتخاف على عين الطفل خاف على الجهاز يعني هي ج- جزء من جسمه بس كده يعني لو اتخبطت بعد كده مفيش اي ضرر يعني طبعا لو خبطه جامده هتبص بس هي زيها زي لما كنت خبطت في مناخيره يعني يعني هي حته من جسمه خبط في ركبته حته من جسمه يعني الاغلاق الفتحه اللي احنا عملناها في في القوقعه قوقعه الاذن الداخليه بعد ما بندخل ال- السلك بتاع القوقعه اللي هو ده بنبعت اشاره كهربائيه ويحصل اثاره للعصب السمعي فبيحصل يعني آه، تسجيل للاثاره الكهربائيه ديت من خلال الكمبيوتر دلوقتي ده معناه في استجابه يا دكتور بالظبط آه. ان شاء الله والثاني ان العمليه تبقى ناجحه باذن الله ان شاء الله عليك
وربنا يسهل نكمل احنا مع حضرتك ان شاء الله النهارده نكمل حضرتك اذا ما كانش يضايق حضرتك يعني.
اهلا بيك اهلا بيك عملنا حالتين دي الثالثه وان شاء الله احنا اصلا معجبين بيك كعالم مصري ما شاء الله عليك الله يخليك الله يخليك من ذوقه بس انت ممكن تتحرك شويه دلوقتي يا حسام اتنين مع بعض يعني هم عاملين بصراحه كل حاجه الناس بتوع النمسا دول لكن احنا يعني مع الخبره خلاص م- في خطوات عديناها يعني بلاش نعملها يعني لكن اخته اسمها 12 سنه ما كانش عمل عمليه اه خلاص فتبقى تو ليت خلاص و12 سنه خلاص يفوتوا بقى ال- مش هيستفيد يعني ومش هيلاقي جهه تتبرع له كذلك فيعني لانه مش هيستفيد منها يعني فعليك بقى وامنيه اخته ودي امانه في رقبتك وما تبقاش زي اخوه وتصرف ودي كانت يعني اول حاله ليا في مصر بعد ما رجعت من المانيا يعني و- وظريف انا طول النهار طالع نازل العياده اشوفها بتكلمني تسلم عليا فشعور ظريف طبعا يعني يعني امنيه كويسه دلوقتي الحمد لله الحمد لله اسمها امنيه عبد المنعم.
بتتكلم وبتتكلم وكويسه الحمد الحمد لله لله لو عايزين اخليها تجي- تجيلكوا تصور اجيبها لكم يعني فيك البركه يا دكتور ما شاء الله آه، ان شاء الله اسمها امنيه عبد المولى دي كانت اول حاله ليا في في مصر يعني 2006 يعني ما شاء الله عليك زياد آه، طفل عنده خمس سنوات تقريبا وقبل ما يعمل عملية القوقعة آه، هنعمل اللقاء ده مع والده السلام عليكم عليكم السلام نتعرف عليك عبد الباسط الصديق وابنك زياد زياد عبد الباسط عنده خمس سنين خمس سنين أهو.
الموضوع السمع بدأ عنده من الطفولة ولا من الولادة هو حضرتك كان آه، هو عنده سبع شهور ما كانش فيه ارتكاز في القعد فابتدينا نكشف عليه جرينا مستشفى بالريش بس بصراحة بالريش يعني فيها إهمال شوية ده بصراحة بأمانة يعني و- ويعني قررتوا العملية امتى والدكاترة قرروا العملية امتى عملية زرع القوقعة احنا جرينا في كان في حاجه في المخ والحمد لله اتعالج كويس فاتضح بقى السمع بالكلام ده بقى له حوالي آه، اربع سنين واحنا بنجري يعني السنة الأولى كان ولد طبيعي إلى حد ما ولا ما كانش طبيعي ما كانش بيسمع يعني هو بالولادة الكلام ده الولاد اه كان في مشكله في المخ فعلا فاكتشفنا طبعا آه، اتعرضت على الدكتور هشام طه ربنا يبارك له دكتور ممتاز جدا تعرضنا على الدكتور ايمن الكحكي راجل محترم جدا فجرينا في العمليات طبعا كان في تاثير طبعا عشان الماده طبعا ما قدرناش ن- انت حضرتك آه، منين؟
انا اصلا من الفيوم بس مقيم في عين شمس هنا آه، بتشتغل ايه حضرتك؟
اصلا في طباعه اه يعني اللي الدخل طبعا ما يكفيش لان تعمل عملية احمد الله ما دخل عملية غالية جدا اه هي مكلفة لأنه حسب معرفتي من الدكاترة إنه الجهاز بيستورد يعني مش مصري اه بيجي من النمسا وبعض الدول التانية فالجهاز غالي جدا وزيك العملية غالية فعلا عمليه غالية.
بس احنا إن شاء الله طبعا هنعمل عملية الزياد ربنا يبارك لك ان شاء الله خليك حبيبي ربنا يشفيه لك يا رب إن شاء الله بإذن الله بعد ما يعمل عملية كده ن- نجيله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله شكرا شكرا خاطر راسي آه، زياد من ضمن الحالات اللي عملت عملية زرع قوقعة في مستشفى القاهرة الفاطمية وبنبارك لوالده أهلا وسهلا الله يبارك فيك اسم حضرتك إيه؟
ابو زيد سلم محمد ابراهيم هو طبعا لسه زياد طالع من العمليه دلوقتي مش كده اه طبعا ولسه في ال- في البنج لسه ما فاقش قوي يعني الله يخليه لك يا حبيبي الله يخليه المساله بدات امتى بالنسبه لزياد المسألة بدأت من سن آه، اكتشفنا الحالة عنده من سن سنة و- و- وثلاث شهور فبدأنا في الإجراءات العادية اللي هي نجيب له سماعات جبنا له سماعة طبعا التأمين معروف إنه بيديك سماعة وبعد ست شهور بيديك السماعة التانية بعد ما جبنا السماعتين فبياخد تخاطب عند الدكتور فاكتشف في وسط الأطفال إن هو ما فيش عنده استجابة فبدأوا يعملوا فقال لك لا يت- يتعمل له مقياس سمع فعملنا له مقياس سمع فتلاقينا بيسمع 45 بالسماعة فإذا نسبة الفقد عنده كبيرة جدا فمش هيستجيب لأن هو تعتبر في نسبة الفقد عنده 95 لو بيسمع 5 بس في المية من غير السماعات فالدكاترة قرروا من إن إحنا لازم إجراء العملية بدأنا تل... يعني هو الوقت عنده خمس سنين ثلاث سنين بالظبط وأنا بجري في إجراءات ال- زرع إجراءات الأوراق بتاعته ويعني قلة الفلوس والكلام ده ما قدرناش ان احنا ن- نعمل له العملية طبعا الحمد لله البركه في اهل الخير و... وبرنامج السهم كمان بقى قر- قناه الرحمه يعني الله يبارك فيك يا رب و- ويصلح حالكم يا رب هو بصراحة أنا كنت آه، رحنا مستشفى جامعة المنصورة وحجزنا له هناك وكان قدامه 17 طفل فلقينا انه ع- مع- ميعاده هيعدي ولسه اساسا ما جابوش قواقع ل- للحالات ديت و- و- وهم كانوا جايبين 10 قواقع بس اساسا للعشرة الاولانيين ولسه السبعه التانيين كا- بيقعدوا يجروا في العشرة الاولانيين مدة سنة فدخلت المحافظ دمياط جزاه الله كل خير فقالوا شافوا له مكان تاني قالوا القاهره الفاطميه فجت هنا طبعا لما قالوا لي ان العمليه ب 130000 فهجيب 40000 جنيه لان التامين سيادتك عارف ان هو بيدفع 90 بس فهنا جزاهم الله كل خير ان قالوا ان فيه ناس ب- اصحاب خير وبتاع ممكن نحط لك طبعا تبرعات وجزاهم الله كل خير اتصلوا بيا الاسبوع اللي فات قالوا عمة ابنك الاثنين ده بصراحه ما صدقتش الا لما جيت النهارده وفعلا يعني اقول لك ما صدقش ان هم فعلا لما دخل العمليات وطلع بين ايديا تاني ان شاء الله باذن الله يتكلم كده ويبقى زي الفل باذن الله الف مبروك حضرتك خليه ربنا يبارك فيكم يا رب ماشي
ازيك يا مجنى الحمد لله مبروك على العمليه الله يبارك فيك مجنى عملت عمليه دلوقتي مش كده اه النهارده دكتور ايمن الكحكي طبعا في الف بركه الله يبارك له والله ويديله عايزين نقدم له بقى كده يعني هديه ولو هديه يعني جميله كلمتين كده لا والله الله يبارك له ويديله الصحه يا رب والله القاهره الفاطميه كمان طبعا والله ربنا يكرمهم كلهم والله طب وقناه الرحمه طبعا ده ليها جزيل الشكر والله الله يكرمك جانا عندها كام سنه عندها اربع سنين الله يخليها يا رب العملية ناجحة الحمد لله رب العالمين واحنا آه، كنا مع الدكتور ايمن دلوقتي وطمنا قوي على نجاح العمليات دي هي بدأت امتى الحكاية دي عندها انا اكتشفتها وهي عندها سنه وشهرين كده انا ما عملتوا ايه بقى عملت لها رحت التأمين الصحي وسلمت سماعات والسماعات ما جابتش نتيجة أنا أصلا معايا طفل تاني برضو نفس الموضوع برضو زراعة قوقعة أنا كنت هعمل له مع العشر حالات دي بس ربنا ما أردش يعني التأمين الصحي في تعطيل شوية كده في باقي الورق فالحمد لله ربنا قدرني بقى و- وعملنا الجنة ولسه اخوها بقى شوية كده إن شاء الله الله يشفيهم ويخليهم يا رب آمين يا رب
جانا دلوقتي بتفوق من البنج مش كده بقالها ايه عاملة قد ايه العملية بقالها قد ايه عاملة طبعا من الساعة واحدة هي بدأت تفوق من البنج ان شاء الله اه بدأت فهم بنجلس الله يشفيها يا رب آمين يا رب.
سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين
والله يا جماعة أنا قلبي اتقطع فعلا وأنا آه، بشوف الحالات ديت وقلبي اتقطع أكتر وإحنا آه، بنصورها آه، والحقيقة يعني أنا مش قلبي جامد قوي يعني لأنه ما بستحملش قوي ال- الأمور دي آه، لكن هي لله وحتى قعدتي داخل ال- العملية آه، مع أستاذنا الدكتور أيمن الكحكي وأنا آه، بحييه العالم الجليل إيده جميلة جدا آه، إيد ذهبية آه، فاحنا على قد ما الواحد يعني قلبه بتقطع وعلى قلب ما على قد ما الاطفال دول صعبوا عليا جدا لان الواحد يعني يعني يتصور ان البنت جانا دي بنته او اتصور ان زياد دوت ابني فيعني يعني شوف المنظر منظر صعب جدا منظر العمليه لكن في نفس الوقت المفروض احنا نفرح آه، نفرح ليه لانه الاطفال دول آه، وهم آه، فلذات اجدادنا الاطفال دول ان شاء الله آه، فتره كده قصيره آه، يعني ممكن يكون سنة ممكن أقل من سنة أو سنتين آه، الفترة خلال الفترة ديت بيمر الطفل بمراحل التخاطب وليهم زي ما شفنا الدكتورة وفاء والدكتورة منى حجازي وشفنا ال- الدكتور هشام آه، كلمونا الحقيقة بشكل رائع وشكل علمي آه، وشكل مفصل جدا آه، عن المرحلة الثانية التي تلي العملية يبقى العملية ديت بتبقى آه، مرحلة من ضمن المراحل ولذلك آه، أنا دايما آه، أقول طيب آه، معانا الأستاذ أحمد من بني سويف السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم.
أستاذي وحبيبي الفاضل الأستاذ محمد السجيني الله يكرمك وخليك يا حبيبي أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك ويرفع قدرك يا رب إن شاء الله يا أستاذنا آه، عندي ثلاث حالات إن شاء الله يعني من ضمنهم طفل عنده ثلاث سنين يعني عنده ضم- ضموراتة في المخ وطبعا بصره كثيف ومركب جهاز على المخ وحالتين يعني من ضمنهم كمان حالة إنه يعني شاب صغير عنده طيب يا استاذ احمد آه، استاذ احمد آه، حضرتك بس ابعت لنا آه، رساله آه، للقناه بالثلاث حالات واسمائهم و- ورقم التليفون او ارقام التليفونات واحنا واحنا تحت امرك والحقيقه انه ال- الحالات انتوا عارفين والله يعني في التليفون ما بيبطلش لا تليفوني ولا آه، تليفون الاستاذ حسن حسان ولا تليفوننا آه، كلنا ولا التليفونات ولا الرسائل رسائل كثيره جدا جدا بتوصلنا فالحقيقة إن شاء الله يعني إحنا بنعمل لجنة و- وإن شاء الله بإذن الله كل حالة بتاخد دورها و- وربنا يعيننا يا رب على قد كده ما بنقدر وعلى قد التبرعات اللي بتوصلنا من حضراتكم بنقدر نتصرف إن شاء الله بإذن الله الأستاذ أحمد من المنوفية السلام عليكم أستاذ أحمد منوفية الله وبركاته اتفضل يا أستاذ أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذ حضرتك يا أحمد فندم أهلا بيك اتفضل يا فندم لا ما فيش انا بنتي بس كانت محتاجه الع... محتاجه لعمليه زرع القوقعه طيب حاضر ال- حضرتك برضو آه، حضرتك برضو ابعت لنا يا أستاذ أحمد رسالة آه، على القناة وابعت آه، اسمك واسم بنتك و- ورقم التليفون إن شاء الله بإذن الله الأخت أم عصام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد أهلا بيك يا رفع أهلا.
الله قدرك يا وربنا يا رب العالمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم من حيث لا تحتسبوا يا رب الله حضرتك بس بتقول ان احنا انا سمعتك بتكلم الاخ احمد بتقول ان اللي عنده حالة بيبعت رسالة على القناة اه وهي توصل لحضرتك نعم آه، طب احنا معانا الورق جاهز يعني احنا بقالنا فترة عندي ابن جارتي مش كده عنده خمس سنوات ومحتاج زرع قوقعة آه.
وبرده معاهم ال- الاقراء بتاع الحكومة اللي هو 90000 برضو حضرتك برضو على الرسالة وبعت لنا ان شاء الله برضو ال- ال- الورق او صور الورق على ال- القناة مدينة الانتاج الاعلامي قناة الرحمة على على القناة طب ممكن استأذن حضرتك بس بتليفون حضرتك عايزاك ضروري ربنا يبارك لك ماشي حضرتك خديه من الكنترول تحت امرك تحت امرك الاستاذ اسامة المنوفية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا بيك كيف الحال؟
الحمد لله ربنا يجعله في ميزان الحسنات إن شاء الله يا رب ميزان حسناتنا جميعا يا رب لو سمحت عندنا مركز للأطفال المبتكرين قائم على التبرعات كنا نعم.
عايزين آه، برنامج السهم يشاركنا المد... ال- المركز ده قائم آه، تا- تابع للجمعية الشرعية في أجهزة معطلة يعني في حالات بتموت بسبب فقر أهلها والأجهزة معطلة لأن مش لاقية اللي يصرف عليها طيب حاضر حضرتك آه، استاذ اسامه آه، تواصل مع الكنترول و- وسيب رقم تليفونك وهنعرف الحاله وهنيجي نصور معاك ان شاء الله باذن الله تعالى آه، فحضراتكم يعني زي ما شفتوا آه، عمليات القوقعه الاخت ام محمد من سوهاج الاستاذ ابو محمد من سوهاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ محمد سجين الله يكرمك يا حبيبي
يبارك في حضرتك يا رب وفي القناة وفي القائمين عليها وفي الدكتور محمد حسان اللي مشرفنا ومشرف يعني الأمة الإسلامية كلها بجميع الأعمال الخيرية اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله حضر الله يبارك فيك يا رب حضرتك انا عندي يعني يعتبر ابن عم ال- الكبير ماشي نعم.
اللي هو عنده حوالي 50 سنه بالوقت كان عنده الاول فاقد عين بالوقت يعني اللهم لك الحمد يا رب برضه الراجل صابر فقد ال- العين الثانيه وعملوا له عمليه كويس طيب زرع- اسمح لي آه، ابو محمد الله يكرمك آه، اكتب لنا برضو رسالة لو سمحت او خلي آه، حد عندك يكتب لنا رسالة على ال- القناة وان شاء الله باذن الله نستجيب للحالات آه، بتاعتكم آه، الحقيقة انه عملية آه، ال- القوقعة آه، بتعتبر عملية آه، فيها تطور علمي آه، كبير جدا وبتمر بمراحل زي ما الأساتذة آه، في جامعة عين شمس فهمونا آه، المراحل ديت بتبتدي من التشخيص وأنا عايز آه، أنتهز فرصة آه، وجودي أمامكم هكلمكم في موضوع آه، مهم جدا آه، بعد هذا الاتصال السلام عليكم الأخت أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أم محمد اهلا بيك اتفضلي والله احنا سعداء كد- جدا ان احنا بنكلم حضرتك ربنا يسعدك يا رب لو سمحت بس ممكن يعني عندنا مسجد نفسي أنا نبنيه ونشوفه زي اي مسجد اللي انتوا يعني بتشاركوا فيه اه
ينفع يعني حضرتك ولا إيه؟
انتوا بتبنوا مسجد يعني ولا ايه ايوه ان شاء الله يعني بنيتوه خلصتوه شطبتوه ولا لا لسه لا يعني هي الارض طلعنا مثلا اللي عندنا اه
يعني في عندنا بس صراحة يعني مش عارفين نكمل ومفيش حد يعني يعني عايزين تكملوا المسجد يعني اه طيب يا ام احمد خليكي معانا آه، مع الكنترول والكنترول هيتواصل مع حضرتك وناخد رقم تليفونكم وان شاء الله باذن الله تعالى آه، نشطب لكم المسجد بجهود اهل الخير آه، الاستاذ عبد الواحد سلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ محمد اهلا بيك اهلا وسهلا انا يا باشا ان شاء الله كده عندي مشكله بتاع طفل عندي ابني وهو عصب السمع ضعيف عصب السمع ضعيف طيب يا استاذ عبد الواحد آه، حضرتك برضو آه، هتكتب لنا آه، رسالة للبرنامج ب- برنامج السهم و- وتكتب لنا ال- الحالة ان شاء الله بإذن الله تعالى آه، هناخد آه، فاصل ونرجع لحضراتكم نكمل معاكم برنامج السهم
السعودية فقط السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات الشركه السعوديه من داخل فرع الشركه السعوديه القوي جدا بمدينه نصر وقبل ما نبدا حلقتنا بنحيي كل اهالي مدينه نصر وبرضه بنحيي حبايبنا اللي جنب معرضنا في شارع الهرم وبنقول لهم جايبين عرض قوي بس في لعبه كده غريبه في الحافل معانا النهارده هم الحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية ولا إيه هرحب الأول بالخميس الباشا أهلا بيك اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بكل آه، اعزائنا المشاهدين آه، آه، النهارده بنقدم لحضراتكم عرض اللحاف ابو خداديه الدبل فيس ابو خداديه عايزكم تفهموا العنوان ده كويس جدا لان ليه مغزى معانا في الحلقه اللي بنقدمه النهارده مش موجود عند حد اللي بنقدمه النهارده من انتاج مصانعنا اللي بنقدمه النهارده خصيصا عشان يناسب كل البيوت اللي في مصر ادعوكم لمتابعه الحلقه للنهايه عندي فيها اكتر من مفاجاه تابعونا حلقتنا النهارده غريبه شويه حد عرف ايه هو اللي حافظ دبل فيس طب ابو خداديه يعني ايه الموضوع محدش عارف اي حاجه حتى الكاميرا مستغربه عماله تروح يمين وشمال يعني هي كمان مش فاهمه زي ما احنا كمان مش فاهمين الوحيد اللي بيجاوب علينا النهارده وبيقول لنا على الاسئله الغريبه طب احنا ناخد لحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا لا لا لا ده الموضوع كبير قوي قبل ما نقول معانا عددنا قبل ما نقول الموضوع والكاميرا بتتحرك وبتجري على استاذ خميس عشان بيضحك ما انا لازم اقول كده واحد ولا اتنين تلاتة اربعة ولا خمسة ولا تسعة ها ايه الموضوع حاف ايه بتاع ثمانية الحاف ب 300 جنيه هو ده عرض الشركة السعودية النهاردة ثمانية الحاف ب 300 جنيه اللي بيسمع اللي مصدق اللي مش مصدق ماليش دعوة اللي مش مصدق يجي معرضنا في شارع ثمانية بس مش ثمانية. ثمانية بس مش 8 لا 8 الحاف ب 300 جنيه وهقول ازاي ايه رأيك لو دخلت أوضة نومك كل يوم لمدة 8 ايام في كل مرة بتشوف لحاف مختلف على السرير يبقوا 8 ولا مش 8 يبقوا 8 اهو طب ما هو طب ما هو اهو اهو صح انت شوف انا بقول لك ايه هم 8 عملاء الكرام احنا عاملين لحضراتكم حاجه جميله قوي ان احنا بنقدم لكم عرض اللحاف الفايبر الرول الحراري اللي اشتهرنا بيه واللي انتوا عارفينه double face يعني ايه double face يعني على الوشين خليني اوري لحضراتكم مثال بسيط ده اللحاف اللي احنا بنقدمه النهارده ده كده اه، وش اهوت واضح جدا اللون اللي حضراتكم شايفينه ده ده كده لون واضح جدا طب لو قلبته الناحيه الثانيه هيديني لون مختلف تماما تماما تماما لو احنا حبينا نشوف المنتج ده النهارده باللونين بتوعه هنلاقي ان احنا مثلا عندنا ادي خداديه الخداديه بتاعته طبعا لان اول مره بيتواجد اللحاف في السوق المصري بالخداديه ادي خداديه وادي خداديه تانية انا اسف بس بنحرم كيس مش مش خداديه مليان معاك كيس خداديه آه، آه آه، كيس, خداديه آه. شايفين ادي كده لون هفرشه مع اللون طب لو انا حاطط اللون الاخضر ده لو حاطط اللون هو الأخضر هو ده، وراك ورينا هنا هشوف.
معلش ورينا وراك على السرير اه اه او هنا مثلا اهو شايفين اللون اللي على السرير دوت كده ببدا ان انا بشتغل باخد الظهر بتاعه ادي الظهر بتاعه لون تاني matching معاه او ممكن يبقى حاجه تانية بعيد عنه اللي انا عايز اقوله انا حبيت اوري للناس بنفس الطريقه لان انا بقول اللي بياخد لحاف بياخد معاه اتنين خداديه اللحاف double face النهارده بنقدم لكم كام لحاف بقى واحد لحاف اتنين لحاف تلاته لحاف اربعه لحاف فايبر بالخداديات بتاعتهم لما ناخد الاربعه لحاف double face يبقوا كام يبقى أربعة يبقى أربعة ولا والوش التاني يبقى أربعة برضه يبقى أربعة يبقى برضه.
أربعة أربعة بس مش مختلف عشان بس أربعة.
عدد ناس أيوة، مختلف تمام.
يعني لأن- ثمانية مش ثمانية بس أربعة مش أربعة بقى هو ده الشغل بقى الجامد ثمانية مش ثمانية أربعة مش أربعة دي المعادلة الجامدة أعتقد وقت الكاميرا فهمت صح؟ برضه طب هقول لكم الموضوع أربع لحفة الحاف يبقى وش نقلبه الناحيه الثانيه يبقى وش تاني موضوع بسيط جدا ده الفكر الجديد اللي السيرك- اللي الشركه السعوديه بتعمله ايوه اه هو الستة واقف على واحده كل ما بقول كلمه غلط تقول لي دي معناها ايه لا، لا، لا، السيركه لا.
مش الشركه ما فرقتش ماشي طيب اه اتفضل تمام اللي انا برضو عايز اقوله خلينا ن- ن- نقول ان حضرتك بتاخد اربعه لحاف النهارده سعر اللحاف 100 جنيه زي ما هو وكل واحد ياخد ثلاثه لحاف ب 300 جنيه ياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه مجانا يبقى الاربعه ب 300 جنيه بس احنا بنقول النهارده هيبقوا 8 عشان double face المفاجاه عندنا في ايه ان احنا حولنا لك اللحاف ده بقى مفرش ازاي ان بنقدم لك معاه اتنين خداديه مع كل لحاف برضو double face يعني النهارده لحافنا بقى كام قطعه سامع حد بيقول ثلاث قطع ثلاث قطع هي الإجابة الصحيحة احنا يا جماعه بنقول الحاف الفايبر الرول الحراري ده بيتعمل في مصانع الشركه السعوديه زي ما حضراتكم شايفين قدامكم ده خط انتاج الفايبر بتاعنا خط انتاج الفايبر ده موجود جوه مصنعنا لما حضراتكم بتشوفوا المصنع دلوقتي بنفرد فيه المنتج الفايبر نفسه بيتعبى جوه اللحاف بالطريقه دي بعد كده بيخش على مكنه الكابوتونيه عشان يتعبى بالاسلوب ده بعد كده بنبدا ان احنا نشوف مراقبه الجوده عشان كل حاجه عندنا لازم يبقى لها مستوى جوده معين المفاجاه الجميله قوي اللي هتعجب حضراتكم ان اي حد هيطلب العرض ده مننا النهارده هياخد اللحاف الفايبر بتاع الشركه السعوديه عشان يقدر يتغطى بيه في البيت او ان هو يستخدمه لو انت عندك شقه وعايز تجيب اربعه لحاف هيبقى عندك ثمانيه لو انت عندك اي حد حد يتغطى بيه في البيت آه.
يتغطى بيه في البيت ولا زي لا ممكن لا فكرة برضه إن هم يتغطوا بيه في البيت، والله صح لا عايز بس اضيف حاجه أضيف، مهمه آه.
جدا يتغطوا بيه في الأوضة النوم.
لا لا اكتر من كده ان هو لو احنا عندك انت بتنام في التكييف ومحتاج سنة غطا خفيف اللحاف جميل قوي ممكن يساعدك في الموضوع ده جدا لو احنا بنقول آه، اللحاف ومعاه الاثنين خداديه طيب اخبار ثبات الالوان ايه عندك رد عندي رد طبعا احنا حطيناه في حمام السباحه ودي حاجه احنا بنشوفنا بقالها سنين لان الحاف لان ال- ال- حمام السباحه طبعا ناس كتير عارفه ان هو بيعالج بالكلور والكلور دايما بيخلي الالوان تخش في بعض وتبهت دوت بخصوص الالوان اما الثبات بتاع اللحاف اكيد ال- اللحاف ال- ما بيكلكعش عشان ده الحاف رول قطعه واحده والكابوتونيه زي ما احنا شايفين الغرز ضيقه ده بيخلي اللحاف ما يفكش من بعض أربعة الحاف double face هو عرضنا النهاردة بتاخد أربعة الحاف على الوشين أبو وشين أبو خدادية أي حد النهاردة كان متعود على اللحاف العادي حد يقول لك أنا هجيب لك لحاف قطعة واحدة أقول له نعم ده اللحاف بقى ثلاث قطع يقول لك مين اللي عمل كده قول له السعودية عملت كده حد يقول لك طب أنا مش مصدق كده أقول له تعالى زور معرضنا في شارع الهرم أو زور معرضنا في مدينة نصر عشان تقدر تشوف الموضوع او كلمونا على 33 85 85 85 يجي لكم المنتج لحد البيت ودايما بنقولها في كل حلقاتنا اللي يعجب المنتج يستلم واللي ما يعجبوش يقدر بمنتهى السهوله يرفض الاستلام ويدفع بس مصاريف الشحن واللي يحب يتمشى ويحب يجي لنا عشان نشوف العروض الكتير جدا اللي جوه معرضنا دوت معرضنا في مدينه نصر وان شاء الله معرض الشركه السعوديه وان شاء الله قريبا جدا لكل الناس اللي بتصلي في الحصر يبقى لهم ما تروحوش بسرعه امشوا شويه قدام هتلاقوا ان شاء الله مول السعوديه الكبير جدا جنب بعد الحصري ودي المفاجاه اللي انت كنتش عايز نقولها هقعد اقول لك قول وانت تقول لي لا خلي شويه فانا قلتها وخلاص وخلصت طيب عملائنا الكرام في كل مكان احنا ان شاء الله آه، قريب جدا هنكون هنفتح فرع اكتوبر مول كامل متخصص في الادوات في المتخصص في ايه في العرايس ان شاء كله.
الله ان شاء الله هنفتح فرع كامل هيبقى في كل حاجه ما عدا الخشب ان شاء الله نفتح فرع كامل مول كامل في كل حاجه ما عدا الخشب ان شاء الله هتفتح مول كبير كله ما عدا ما تقول دي وخ- ان شاء الله تفتح مول كبير ما عدا الخشب بقول لحضراتكم ان شاء الله قريب جدا آه، انتظروا افتتاح آه، مول السعوديه للمفروشات العصريه في 6 اكتوبر قريب جدا بشرى ساره لكل اهل اكتوبر هنبقى موجودين ان شاء الله جنبكم طب تحب تقول حاجه في نهايه الحلقه اشكرك استاذ محمد واشكر كل عملاء الشركه السعوديه على ثقتكم الغاليه في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيده والاسعار الجيده والفروع القريبه شكرا لحضراتكم بعد ما استاذ خميس ختم الحلقه بالفروع القريبه بشكركم جدا وان شاء الله مستنيين تليفوناتكم على 33 85 85 85 او تزورونا في معرض الشركه السعوديه في شارع الهرم وفي مدينه نصر وان شاء الله في 6 اكتوبر مع وعد بالفروع القريبه كان معاكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته احفظوا الإعلان ده اسمه أبو خدادية أبو خدادية أبو خدادية كلمة السر أبو خدادية, أبو خدادية. لأول مرة بالأسواق المصرية باكورة إنتاج مصنع السعودية أبو خدادية إنتاج التصدير دلوقتي للسوق المحلي, للسوق المحلي.
مصنع السعودية أكبر مصنع في الشرق الأوسط من حيث الطاقة الإنتاجية نفتخر بتقديم المنتج للسوق المحلي بسعر التصدير ولأول مرة 8 الحاف ب 300 جنيه الإعلان ده حقيقي لأنه من مصانعنا مباشرة وخط تصنيع الفايبر الرول الحراري داخل مصنعنا وبجودة عالية بعد شد اللحاف على الإطارات والدخول على ماكينة الكمبيوتر علشان نعمل أجمل الرسومات ومراقبة الجودة أصل عندنا والتعبئة والاستعداد للخروج لأول مرة اللحاف ال fiber ال roll الحراري مزود باتنين خدادية نفس اللون قمة الشياكة كل الحاف هتاخد معاه اتنين خدادية ولأن لحافنا double face يعني على الوشين كل وش مستقل بذاته هتغير شكل غرفة النوم بالكامل أر- أربعة الحاف fiber زائد تمانية خدادية الوش لون والوش التاني لون تاني خالص والخداديات كمان وشين وشين اشتري اللحاف أبو خدادية أربعة الحاف وشين يعني تمانية الحاف بسعر 300 جنيه مش هتلاقي العرض ده في أي مكان 75 جنيه للحاف الوشين أبو خدادية ولأننا واثقين في جودتنا جبنا اللحاف وغطسناه في حمام سباحة والألوان ثابتة زي ما هي لكل العرايس خدي كل جهازك ب 300 جنيه, جنيه. كل ست بيت غيري شكل غرفة نومك بثمان ألوان في أربع لحافات ده غير مهرجان الخدديات ولو, ولو بتنام في التكييف وعاوز غطا خفيف ما تدورش أبو خددية ليك وليا الألوان الجودة والأسعار متوفر بجميع فروع السعودية بالهرم ومدينة نصر اتصل الآن على 33 85 85 85 مطلوبك لا لجميع المحافظات والدول العربية ومطلوب موزعين لمصنع السعودية قريبا السعودية في 6 أكتوبر من السعودية فقط ولأول مرة في مصر أول لحاف 3 دي بدون نظارة
أحب أكد على كل عملاء الشركة السعودية إن الصفقة ما بتتمش غير عند العميل، يعني حضرتك ما عليك إن أنت تتصل بالشركة السعودية، إحنا نجيب لحضرتك المنتج لغاية البيت، لما يجي لحضرتك المنتج اتفرج على المنتج واتفرج على الجودة، لو لقيت أي حاجة مختلفة من حق حضرتك تماما إن أنت ترفض استلام المنتج وتدفع مصاريف الشحن، لأن في شركات كتيرة النهاردة موجودة في السوق وفي عروض كتيرة موجودة على الشاشة، الشركة السعودية بتقول لك شوف منتجك في بيتك ويا إما تشتريه يا إما ما تشتريهوش، شكرا لحضرتك.
اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى في برنامج السهم الحقيقة انا يعني لا اعتبره آه، برنامج وانما زي ما قلت لحضراتكم قبل كده واكرر على حضراتكم آه، ان هو مجرد وصال خير بين اهل الخير وبين من يستحقون الخير ولذلك انا ليا رجاء آه، ارجوكم يعني انه الفقرة الاولانية آه، البرنامج من شقين شق الاهل الخير وشق من يستحقون الخير مش كده برضو انتوا معايا طيب لما لما الذين يستحقون الخير يعني الحالات المرضية والحالات ال- الإنسانية حضراتكم لما بتشغلوا التليفون وبتاخدوا الوقت كله طب احنا ما احنا عايزين ناس علشان تدي فلوس لهؤلاء المتب... لهؤلاء الناس علشان نعمل لهم العمليات ونساعدهم ونبني المساجد ونشطب ونعمل مستشفيات ونعمل مشاريع كبيرة جدا وأعباء كبيرة جدا على آه، المؤسسة فأرجو يعني آه، في هذا الجزء ان احنا نترك المجال اذا كان الجزء الاول كان لحضراتكم عرضتوا فيه الحالات فارجو انه اللي عنده حالة عندنا ال- تكتبوا لنا رسالة على ال- القناة واحنا في لجنة مشكلة بتبحث هذه الرسائل بتكتبوا لنا تليفوناتكم عندنا كم هائل انا مش عايز اقول بالمئات وانما بالالاف بتوصلنا رسائل يوميا بالإضافة إلى التليفونات اللي بتوصلنا آه، يوميا فأنا عايز يعني آه، إن حضراتكم اللي عنده حالة بيكتب رسالة بالحالة وإحنا على رأسنا من فوق بنعملها إن شاء الله بإذن الله وبنبحثها وربنا يعيننا ويقدرنا وبرضه عايزين نسيب الفرصة في هذا الجزء لمين لأهل الخير علشان يقولوا لنا يتصلوا بينا يقولوا لنا ان احنا عايزين نتبرع لهذه الحالات وندي لهم الفرصة ربنا يعيننا ويعينهم يا رب آه، عايز اذكر حضراتكم بحاجة مهمة جدا انه احنا طبعا آه، آه، برنامج السهم آه، يعتبر ال- الأداة اللي بتشتغل آه، من خلالها مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية لذلك أنا دايما أذكر حضراتكم بالعنوان اللي قدام حضراتكم على الشاشة عنوان مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية وهو آه، 303 رقم الحساب رقم حساب المؤسسة 303 آه، بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية وهي عايز أقول حضراتكم إن هي مؤسسة اعتبارية وليست باسم أحد مؤسسة خيرية اعتبارية ليست باسم أحد وهي بتقوم بالكثير من الأعمال الخيرية زي ما حضراتكم آه، بتشوفوا آه، على الشاشة آه، لعمليات الق- القرن زرع القرنية عمليات القوقعة آه، في أرامل في مساكين في آه، حالات في يتامى في آه، حالات كثيرة جدا بيتم آه، مساعدتها عن طريق هذه آه، المؤسسة الضخمة وادعوا لنا ادعوا لنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعيننا آه، ان احنا لان الحالات حالات كثيرة جدا جدا بترد إلى المؤسسة ومحتاجة إلى جهد ضخم جدا جهد غير عادي فعلا والله فادعوا لنا ان ربنا يعيننا واحنا بندعيكم بندعي لحضراتكم برضو آه، ان ربنا يعينكم ويقدركم دائما على آه، فعل الخير آه، في آه، موضوع معانا الموضوع الثاني في هذه الحلقة وهو آه، زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة في نقاط فوق الحروف آه، انه في مستشفى خيرية آه، السويس محتاجة ليها جدا جدا مستشفى فعلا مقامة وفيها آه، قسمين القسم الاول للحضانات حضانات الاطفال المبتسرين اللي هم محتاجين الى حضانة ضروري علشان يعيش يعني الطفل بيبقى بين الحياة والموت ولذلك بيحطوه في الحضانة لمدة معينة والحضانات دي عايز أكد على حاجة مهمة جدا جدا جدا وهي إن الحضانات ديت هي حضانات مجانية ليست بفلوس أبدا على الإطلاق وإنما حضانات مجانية اللي بي- الطفل بيدخل الحضانة بدون دفع أي مليم فلا بد من توفر هذه الحضانات عايزين نوفر أكبر عدد ممكن من الحضانات في هذه المستشفى الجزء الثاني بقى هو تشطيب المستشفى المستشفى محتاجة إلى آه، العديد من الأجهزة محتاجة إلى الأسرة محتاجة إلى أشياء كتيرة جدا جدا ونشوف ونرجع لحضراتكم مرة تانية
سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق على الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق على الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين الوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم في مدينة السويس نستعرض مع بعض المشروعات الطبية للجمعية الشرعية بالمحافظة وتتمثل في مستشفى السراج المنير ووحدة الحضانات بالمحافظة آه، ال- المستشفى فيها جميع التخصصات وعندنا حجرتين وغرفتين للعمليات و- وعندنا مجموعة من المستش... من الاستشاريين و- وكبار ال- الأطباء على مستوى ال- الجمهورية بيجوا لنا هنا لرفع الحرج عن الفقراء والأيتام بالمحافظة وخدمة للجمهور بصفة عامة ده بالنسبة للمستشفى طبعا نظرا للضغط على آه، مستشفى السراج المنير قامت الجمعية بإنشاء مستشفى جديدة ملحقة للتوسعة وإدخال تخصصات جديدة آه، للمستشفى ولكن زي ما انتم شايفين الوضع كما آه، تبينه الصورة وقف العمل في المستشفى لأن التبرعات آه، اللي بتيجي للمستشفى فعلا قلت لدرجة اننا مش عارفين نكمل هذه الإنشاءات أما الحضانات فاحنا عندنا 20 حضانة بالمحافظة بتقدم الخدمات مجانا لأبناء المحافظة وقائمة على تبرعات زكاة المال من آه، الميسورين من آه، أهل المحافظة وهذه الحضانات تشكو من قلة التبرعات والجمعية عملت آه، كذا طريقة لجمع التبرعات من الإخوة الذين يريدون المشاركة آه، في هذا الإنج- في هذا العمل الصالح منها أن تكفل آه، كفالة شهرية بالقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن بيه عليك أو أنك تكفل حضانة بأكملها أو أن في رجال أعمال يقوم بيكفل 20 حضانة بصفة عامة الحضانات عندنا ال 20 حضانه دول الحضانه بتتكلف في الشهر الواحد من من 4.5 ل 5000 يعني معنى كده ان انا عندي 100000 جنيه شهريا بيطلعوا للفقراء آه، قصدي للحضانات هذه ال- التكلفه هذه التكلفه مرهقه بالفعل عشان كده بنقول للاخوه في اهل السويس ومن بره محافظه السويس بنناشدكم بالتبرع للحضانات بالذات بصفه خاصه اللي حسابها 310 403 200 الحساب مرة أخرى 310 403 200 بنك القاهرة حساب حضانات السراج المنير بالسويس سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الحق على الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق على الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين
صلى على رسول الله يا جماعة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، احنا شفنا دلوقتي آه، فيديو لهذه المستشفى والأخ في الجمعية الشرعية في السويس شرح لنا الأمر بالضبط أنه الموضوع موضوع خيري بحت بمعنى إيه يعني أن مفيش تشكيك في هذا الأمر يعني إيه يعني في أبحاث اجتماعية وبيعرفوا الحالات التي ترد إليهم وأن هذه الحالة فعلا تستحق إلى آه، يعني عمل مجاني ولذلك والحالات كثيرة وقلت لكم بالآلاف وقد تصل إلى الملايين فأنا عايز من حضراتكم إيه إنه يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ولذلك لما احنا بناخد من أموالنا وندي للفقراء للمحتاجين للمرضى للمساكين وما أكثرهم زي ما أنا قلت يبقى احنا بننمي هذا المال احنا بندفع بلاء بهذا المال احنا ب... ب... يعني ربنا سبحانه وتعالى بينجينا من امراض وبينجي ابنائنا وبينجي بناتنا وزوجاتنا واموالنا لما بنتبرع للاعمال الخيريه للمرضى والمحتاجين والمساكين آه، الموضوع ببساطه انه في السويس لهذه المستشفى والحضانات المجانيه محتاجين زي ما الأخ في الجماعة الشرعية هناك بيقول محتاج ل ألف جنيه بتصرف على الحضانات ديت هل يا جماعة أهل السويس الكرماء الأبطال الشجعان اللي فيهم خير كتير أنا عارفه أنا عارف كويس أهل السويس عندهم نخوة وعندهم شهامة وعندهم كرم زائد فعلا يعني احنا نعلم هذا ونسمع عن هذا ونعرف هذا جيدا مش كتير ابدا على اهل السويس ومش كتير ابدا على رجل اعمال خير ربنا سبحانه وتعالى كرمه اخر كرم ان هو يتبرع بايه يعني 100000 جنيه 100000 جنيه ايه بالنسبه لانسان وانا عندي آه، ملاحظه آه، والله الحمد لله تذكرتها دلوقتي دايما اقول ان انا نفسي اقولها في البرنامج تعرفوا ايه انه سبحان الله يعني مش ممكن يكون كل الناس قاعدة تشوفنا دلوقتي ولذلك أنا عايزك يكون عندك كده حب للخير إنك أنت قاعد تشوفني دلوقتي آه طب ما تمسك سماعة التليفون واتصل على رجل أعمال صاحبك أو اتصل على رجل خير صاحبك وقول له يا أبو فلان اتفرج على برنامج في قناة الرحمة اسمه برنامج السهم وشوف كده شوف الحالات دي إذا أنت والله أنا قاعد دلوقتي في أثناء الفاصل اتصلت على صديق أعلم تماما إن هو من أهل الخير ومسكت تليفوني وقعدت اتصلت على ال- على صديقي قلت له قلت له اتصل آه، على إيه؟ اتصل على آه، يعني شوف قناة الرحمة وإذا عجبتك ال- الأمور اتصل بينا وتبرع لأن أعلم عارف قلبه مليان خير وقلبه مليان رحمة وبيعمل إيه أنا عارف هو بيعمل إيه آه، جيدا الأستاذ محمد من بني سويف السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمه الله انت يا استاذ وبركاته محمد انا عندي اصحابي كتير هنا في الفيوم حاليا متواجد هنا في الفيوم وفي بني سويف آه.
عندي اصحابي بيبقوا عايزين يتبرعوا بس ما فيش بنك فيصل يعرفوا يروحوه هقول احنا لحضرتك.
بنتوجه للاستاذ محمود يعمل لنا رقم حساب اقسم بالله اصحابي ما عارفين يبعتوا لكم اي حاجه يا استاذ محمد طيب واحنا زعلانين منكم الاستاذ محمود حسان جدا انتوا وعدتونا كذا مره ما اعرفش انتوا عاملين زي الرئيس مرسي توعدوا وبتخلفوا يا استاذ محمد احنا طيب.
حز- حزانه والله
على راس كلام كلام كلامك على راسي كلامك على راسي كلامك على راسي حاضر إيه يا استاذ محمد إيه، علشان ما تزعلش مننا إيه، انا اقول لحضرتك على الخطوات مش شرط ان حضرتك تيجي 6 اكتوبر وتيجي لبنك فيصل الاسلامي 6 اكتوبر اهو ده رقم الحساب موجود في بنك آه، فيصل الاسلامي في 6 اكتوبر 303 ماشي لكن حضرتك في بني سويف او حضرتك في الفيوم او حضرتك في اي محافظة من محافظات مصر موجود فرع البنك فيصل بتروح حضرتك ولو انت ما عندكش ان شاء الله قريبا جدا والله الاستاذ محمود حسان خارج مصر والله اقسم لك بالله ال- الرجل خارج مصر وفي ال- لابد من تقديم اوراق رسميه في ال- لوزاره الشؤون الاجتماعيه علشان توافق لنا علشان بس علشان الناس يعني لما تتصل آه، تبقى فاهمه الامور صح احنا مقدمين فعلا في وزاره الشؤون الاجتماعيه طلب ان احنا محتاجين الى آه، رقم حساب في ال- البريد ال- المصري فبتيجي موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية واحنا على طول اول ما تيجي هذه الموافقة هنعمل رقم حساب في البريد انا هقول لكم على آه، آه، يعني آه، حاجة آه، جميلة جدا و- وطريفة يعني جدا انا آه، وصلتني آه، رسالة آه، من انسان على رقم مش مسجل عندي فقال لي آه، ان انتوا آه، يعني صحيح الحمد لله بتعملوا خير آه، لكن انتوا بتتوجهوا للاغنياء بس وليس للفقراء آه، انا آه، انسان فقير واستطيع ان انا آه، اتبرع ب 50 جنيه او 100 جنيه ولكن انتوا عايزين بس الاغنياء انا والله يا اخي الحبيب والله يا اخي الحبيب آه، ارجو ان يكون فيه حملة و- والحملة ديت ابدأها انت وحضرتك تبدأيها والمرة اللي فاتت اخت فاضلة من اكتوبر الاخت ام محمد قالت ان انا ليا صديقات كثيرات عايزين يتبرعوا ب 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه وهكذا ايوه عايزين نعمل حملة ان يبقى في مليون مسلم يتبرع لنا كل مسلم ب 50 جنيه يلا من بكرة كل مسلم في أنحاء العالم مش بس في مصر في مصر في السودان في العراق في فلسطين في كل مكان في العالم في أمريكا اتبرع ب 50 دولار اتبرع ب 100 دولار اتبرع ب 10 دولار وانت التبرع بتاعك هيوصل وشوف احنا هنقدر نعمل ايه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى آه، ال- الحقيقه يعني حضراتكم شفتوا فقرتين الفقرة الأولانية كانت على زراعة القوقعة والدكاترة هم اللي اتكلموا يعني دايما الدكاترة يتكلموا خاصة في العمليات الكبرى ديت بيتكلموا عن التكلفة يعني الدكتورة منى حجازي والدكتورة وفاء في جامعة عين شمس أساتذة أفاضل والدكتور هشام في جامعة عين شمس ال- معانا الأستاذ أبو محمد من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا أستاذ محمد الله يبارك فيك ويخليك يا رب استاذ محمد انا كلمت حضرتك تقريبا من 15 يوم اتفضل اللي كنت اثرت مع حضرتك موضوع ال SWIFT code بتاع البنك في ال- واللي حضرتك تفضلت مشكورا يوم الاحد وفعلا حطيته على على الشاشه يعني اه تمام اه لكن في حاجه يا استاذ محمد برضه كنت بعت رساله على اساس احنا كنا عايزين نتبرع لخط توصيل المياه بتاع قريه عرب ديموه ومن آه.
15 يوم وحطيت رقم جوالي ومحدش رد علينا برضه آه، حضرتك ال- ال SWIFT code وصلك انت موجود على آه، الشاشه آه، معانا على ال SWIFT طول اه اه ال SWIFT code انا نقلته فعلا بالفعل ما بقاش في مشكله من ناحيتي يعني طيب آه، آه، ابو محمد ممكن حضرتك آه، ما تقفلش التليفون وخليك تواصل مع الكنترول واحنا تحت امرك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا حبيبي آه، آه، هنشوف كده آه، خلود آه، معانا آه، يعني حالة انتوا هتشوفوها ونعلق عليها ان شاء الله آه، ال- خلود آه، بنت آه، متغيبة والبنت ديت آه، اللي هي خلود خالد آه، محمود آه، بسيوني آه، وهي متغي- متغيبة من 5 5 2013 آه، خلود آه، من آه، 100 أم صالح آه، بركة السبع آه، المنوفية أقول لحضراتكم مرة تانية آه، خلود بنت متغيبة اسمها خلود خالد محمود بسيوني متغيبة من 5 5 2013 والعنوان بتاعها 100 أم صالح بركة السبع المنوفية آه، طبعا أي آه، إنسان آه، ينوب الثواب طبعا يعثر على آه، خلود فيوديها على هذا آه، العنوان وممكن آه، يتصل بينا علشان يعرف رقم الحساب آه، المتغيبة التانية اللي انتوا شايفينها الأمورة ديت آه، شهد محمود عبده عندها خمس سنوات من آه، منشية عبد المنعم شبرا الخيمة اليوبية شهد محمود عبده عندها خمس سنوات من منشية عبد المنعم شبرا الخيمة آه، اليوبية و- و- وهي ال- ال- الشهد متغيبة آه، منذ آه، فترة أيضا آه، اسمها شهد تامر ماهر شهد تامر ماهر من آه، شبرا الخيمة اليوبية شارع المزرعة والأرقام على الشاشة آه، قدام حضراتكم آه، الش- شهد آه، وبعد شهد عندنا مصطفى أحمد طه آه، قدام حضراتكم برضه آه، متغيب آه، بس متغيب من فترة طويلة شوية يا ريت يكون آه، في حوزة حد من آه، حضراتكم مصطفى أحمد طه متغيب من يوم الأحد واحد واحد 2012 يعني بقاله ما يقرب من آه، سنة ونص آه، مصطفى عنده خمس سنوات والأهل بيقولوا إن هو آه، بيرتدي بلوفر آه، بيج مكتوب عليه 25 يناير وبنطلون اسود آه، ارجو انه يا رب ال- العنوان برضو بتاع مصطفى شبرا قاس آه، بيقولوا شبرا قاس بال يعني بلهجتهم الصنطة آه، غربية يا ريت يا ربي اللي يشوف الثلاثة دول سواء خلود خالد محمود بسيوني آه، او آه، مصطفى آه، احمد او شهد تامر ال- ان شاء الله باذن الله احنا آه، صورنا خمس عمليات آه، للقوقعة آه، في مستشفى القاهرة الفاطمية آه، ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي آه، هنعرض لحضراتكم الخمسة التانيين اللي احنا آه، ان شاء الله باذن الله برضه هتتعمل في القاهرة الفاطمية آه، تع- يعني و- وبالايد الذهبية باذن الله تعالى للاستاذنا الدكتور ايمن الكحكي آه، جزاه الله خيرا وجزا الله خيرا ايضا القاهرة الفاطمية ومديرها العام آه، المتعاون معانا دايما آه، استاذنا الدكتور احمد آه، هجرس آه، انا اناشد آه، كل مسلم ومسلمة آه، ان حضراتكم يعني تعاونوا معانا يعني بدل ما آه، حضرتك آه، ترفع سماعة التليفون وتهاجمني او تهاجم القناة او البرنامج او كده خليك يا ريت آه، انسان كده آه، ايجابي يعني بدل ما تهاجم وبدل ما آه، تشتم وبدل ما يعني آه، ترفع صوتك او كده يا ريت تكون انسان ايجابي وتساعد آه، المسلمين آه، من مال الله آه، هذا هو مال الله سبحانه وتعالى وليس آه، مالنا ربنا أنعم علينا آه، بنعم كثيرة منها ال- الصحة المال الأولاد ال- الذرية كل الأمور ديت فلا بد أن آه، نتصدق آه، أنا يا جماعة آه، من أفضل ما قرأت آه، في هذا الموضوع آه، يعني وأنت آه، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع ال- الموضوع ده ان سيدنا معاي- معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه آه، بعت 180 الف درهم الى آه، ام المؤمنين امنا عائشة آه، رضي الله عنها وارضاها فهي آه، تصدقت صور بال 180 الف درهم فكانت صائمة فطلبت من الجارية بتاعتها البنت اللي معاها قالت لها احضري لنا الفطور فقالت لها يا مولاتي انت آه، وزعت ال 180 ألف أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم ده كلام لكلام من ذهب للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها نسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين نراكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات